السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة من سلسلة الإسلام منهج الحياة واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا جدا لأنه أولادنا فلذات أكبدنا اللي بنقول احنا بنشتغل وبنجيب فلوس وبنتعب عشان نريحهم وعشان نربيهم موضوعنا عن تربية الأولاد كيف نربي أولادنا على الإسلام هذا هو موضوعنا بداية لازم نستشعر أهمية الموضوع هو الموضوع ده مهم ولا مش مهم مهم ان احنا نربي اولادنا على الاسلام ولا احنا بس نخلف عيال ونرميها كده وخلاص والعيال زي ما يطلعوا بقى يطلعوا والعياذ بالله بيصلوا وما بيصلوش عارفين ربنا مش عارفين ربنا المهم ان احنا ايه يقول لك احنا انا ربيت ربيت اولادي وربيتهم على الغالي ده انا جبت لهم الع- ما- ما ما عزتش عليهم حاجه انا طلعت عيالي بص انا عندي عيل ما دخلوش الباب ده و- طب هو العمليه بال بال بال بالحجم هي بالحجم هل عيالك دول يعرفوا يستنجم يعرفوا يصلوا عارفين ربنا طالعين في الحياه يؤدوا الرساله بتاعتهم ولا انت بس يعني اهو اي حاجه كده وخلاص كتير من الناس نفسه يخلف يقول لك ادفع دم قلبي عشان اخلف ليه عشان تربي انك تربيه اسلاميه مش في دماغه الله امال عايز ايه طيب عايزين ايه من العيال يعني الاولاد كاولاد مش هدف الاولاد كاولاد كده يعني ما هماش هدف في حد ذاتهم بدليل سوره الكهف سيدنا الخضر مع سيدنا موسى حتى اذا لقي غلاما سيدنا الخضر فقتله سيدنا موسى يقول له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إيه اللي أنت عملته ده لما بدأ يفسر له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين أبوه وأمه مؤمنين هم مسلمين هو بقى كافر أما الغلام فكان أبواه مؤمنين والواد هيطلع كافر هتقول لي أعرف منين وآتيناه من لدنا علما علمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سيدنا الخضر والحديث البخاري كان إذا جلس في مكانه ضر ما حوله فقال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني الواد يجي غيره مش مشكلة الواد في حد ذاته مش هدف انما الهدف ان الولد ده او البنت دي تطلع يطلع مسلم تطلع مسلمه تطبق الدين تقيم الدين لان احنا هدفنا الاساسي اللي ربنا خلقنا خلقنا من اجله اقامه الدين سوره الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سوره الشورى اقيموا الدين فالاولاد مش مش كاولاد كده مش هدف في حد ذاتهم انما دول عشان نقيم بيهم الدين نعلمهم الدين نعلمهم الاسلام نربيهم على الاسلام فلازم نستشعر الاهميه ولذلك الله تبارك وتعالى في سوره البلد يقول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد يا محمد صلى الله عليه وسلم ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد مشقه وتعب يعني ووالد وما ولد الله بيقسم بالوالد وما ولد بالوالد والمولود وطبعا ولو انه مش موضوعي لكن لازم نعلق ونقول ان, أن الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات لانه خالق اما المخلوق فلا يقسم الا بالذي خلقه وهو الله الله يقول والعصر ان الانسان لفي خسر والتين والزيتون لكن انت يا مسلم لما تيجي تحلف تقوليش وحياة أبويا وتربة أمي والعيش والملح والمية الطاهرة والعشرة دول والختمة والنعمة وكنا كل الكلام الهجس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله وفي حديث ثاني من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت صحيح مسلم يا تسكت حديث رواه أبو داود من حلف بالأمانة فليس منا وحديث خطير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولو أنه شرك أصغر بس برضه يعني لكن الله يقسم بما شاء من المخلوقات أما المخلوقات فلا تقسم إلا بالله فالله يقول ووالد وما ولد بس هو ربنا بيقسم عشان يلفت نظرك لما فيه من عظة واعتبار يعني لما أقول لك والشمس وضحاها بص للشمس دي اللي لو قربت منك ملي ملي نتحرق ولو بعدت ملي نتجمد لكن شوف سبحان الله اللي بيطلعها في مكانها ده لا إله إلا الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يعني متن كده زي الع- بتاع النخلة كده لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار سورة ياسين وكل في فلك يسبحون لا إله إلا الله آمنت بالله فالله لما بيقسم بال- ووالد وما ولد عشان يلفت أنظارنا آه، إلى أهمية الأولاد قبل أن أبدأ عن الحديث في تربية الأولاد وإزاي نربي أولادنا وهقول معنى التربية لأن معنى التربية مش الخدمة كتير من الأمهات فاهمين غلط وكتير من الآباء فاهمين غلط يقول لك أنا ربيت ابني ربيته على الغالي أنا صرفت عليه دم قلبي أنا ما كنتش أجيب له إلا مش عارف الحاجة الغالية دي اسمها خدمة مش تربية زي الأم اللي تقول لك أنا كنست ومسحت و- وطبخت و- و- وغسلت دي خدمة خدمة يا أختي دي خدمة أنا بتكلم على التربية يعني تنشئة العيال على الإسلام أنت بترضعي ابنك لبن أو بنتك أنا عايزك ترضعيهم دين انت وجوزك ترضعي العيال دين يطلعوا العيال متدينين يعني عندهم دين عارفين هم جايين في ليه ورايحين فين والنهايه ايه والنظام ايه مش جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين استغفر الله العظيم يا رب لا حول ولا قوه الا بالله ضياع لا احنا مش ضايعين الحمد لله احنا عارفين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ورايحين فين وان الى ربك المنتهى وفي اخره وفي حساب وفي جنه وفي نار وهكذا فتربية الأولاد معناها تنشئة الأولاد على الإسلام ولما أقول أولاد مش أولاد يعني ذكور يعني نقصد الأولاد والبنات الأولاد والبنات يعني الخلفة يعني بس لازم ناخد بالنا من عدة أمور قبل أن نبدأ في التربية وأسلوب التربية نمرة واحد أن الأولاد يعني الع- الخلفة يعني أولاد أو بنات هبة هبة عطاء من الله هبة هدية جفت يعني واحد أعطيك هدية واحد بيديني بنطلون هدية أقول له إيه كان نفسي في قميص هو اعطيك هديه تاخدها وتسكت هديه ولذلك سوره الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب يهب يهب يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور يعني مره بنت ومره ولد آه. او يزوجهم ذكرانا واناثا مره ولد ومره بنت ومره اثنين في بطن واحده آه، وثلاثه سبحان الله ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير عشان كده ده شيء ما بت... ما... ما- يعني ملناش فيه زي ما بيقولوا يعني ممكن يجي ولد ممكن يجي بنت ممكن يجي اتنين ممكن يجي تلاتة زي سبحان الله اللي بتعاند ربنا دي وقعدت تاخد في حبوب منع الحمل ثلاث سنين ومحافظة على البرشامة بتاعت حب منع الحمل أكتر من محافظتها على الصلاة وآمنت بالله تيجي بعد ثلاث سنين تنسى تحمل تجيب ثلاثة طب ما ربنا قال لي خديهم بالتقسيط انت خدتيهم كلهم مره انت حره ما هو ربنا ما بيتعاندش سبحان الله لكن ملناش في المواضيع دي ولذلك ما فيش واحده بتعاير واحده تقول لها لما بتخلق الله هو الخلفه والموت والمرض والحياه دي فيها معايره لا اله الا الله يهب لمن يشاء اناثا فهو هبه ويهب لمن يشاء الذكور اولاد هبه اهو او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير عن علم وعن قدره الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة مريم يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا هب لي هب هب هبة هبة الله عز وجل في سورة الصاد يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب سليمان ابن داود ووهبنا لداود سليمان وهبنا فاذا الاولاد هبه عشان نبقى فاهمين بس الامر جاي ازاي ادي واحد اثنين الاولاد رزق الاولاد يعني الب- الولد الولد او البنات يعني الخلفه يعني رزق رزق من الله الله بيرزق انسان بالصحه يرزق انسان بزوجه صالحه يرزق انسان بفلوس يرزق انسان بسكن واسع مريح يرزق يرزق يرزق ويرزق انسان بالاولاد رزق ده رزق رزق الله عز وجل يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لما جم يشتكوا لسيدنا نوح الفقر يقول لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يا عم احنا بنقول لك مش لاقيين ناكل وعايزين مطر وبتاع أيوة استغفروا ربكم طب ايه اللي دخل الاستغفار آه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ويمددكم بأموال آه، رزق وبنين رزق رزق من الله جاي ولذلك الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون لا لكن نمدهم به من مال وبنين كرزق والرزق طبعا الكافر المسلم سبحان الله ما في سورة البقرة سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بس سيدنا إبراهيم بيقول يا رب من آمن بالله واليوم الآخر بس فربنا قال إيه قال ومن كفر الرزق يأكل في أي حد ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالرزق ده موجود فالأولاد يعتبروا رزق ولذلك لما الإنسان بيجامع زوجته في حديث الجماع في صحيح البخاري ومسلم بيقول إيه اللهم جنبنا أنا ومراتي الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما رزقتنا الرزق ونخلي بالنا من الأمر ده لأن كتير بينسوا الحديث يخش الشيطان والعياذ بالله وشاركهم في الأموال والأولاد والأولاد يخش الشيطان معاك لما تنسى ذكر الله فيطلعوا العيال معجونين بمية العفاريت زي ما بنقول في بلادنا كده وفعلا تلاقي واحد عيل صغير كده بيسب دين والعياذ بالله انا انا اقسم ان ده معجون بمية العفاريت فعلا ايه اللي علم الولد ده سب الدين من صغره كده دور على ابوه ما- ما قالش الحديث ما قال وانت يا عالم ابوه بيصلي ولا لا فيطلع الواد كده سبحان الله فعشان كده نخلي بالنا من الامر ده الخلاصه ان الاولاد هبه اثنين رزق ثلاثه امانه امانه الأولاد دول وديعة عندنا أمانة يعني ربنا بيدين إن, إن أعطاك الله تعرف إنها وديعة وديعة عندك زي أنا بالظبط مثلا بقلع الساعة أقول لك خلي الساعة دي معاك عبال ما اتوضى أه اتوضى هات الساعة لو سمحت خد الساعة فالأولاد وديعة دول أمانة عندنا أمانة ربنا بيأتمن عليهم يقول لك خد خد خد وشوف هتعمل إيه في الأمانات هتعمل ايه في الامانات سورة النساء ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها ما هي مش مش الامانه ايه الناس فاهمه ان الامانه ايه ان انا اديك ساعه اقول لك هاتها آه مش عارف ده الامانه اربعه امانه بينك وبين الله في العبادات وفي الطاعات وفي الحدود وفي الأ- امانه بينك وبين العبد في الاسرار والودائع والمهنه بتاعتك والحرفه و... والوديعة وأمانة بين العبد وبين نفسه مع أوامر الله سبحانه وتعالى له وأمانة بين العبد وبين رزق الله للعبد اللي منه الأولاد فالأولاد أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والآية في سورة الأحزاب في آخرها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأبين أن يحملنها لا ما- مش مش رفض لأنهم كانوا مخيرين لأن السماء والجبال والأرض مسيرين على الطاعة فما يقدروش يأسوا ربنا لكن ربنا خيرهم في حفظ في الأمانة حمل الأمانة إيه هي الأمانة إن أحسنت جزيت آه، وإن أسأت عوقبت إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت تقبل كده آه طب شيل يا إن- شيل يا إنسان وحملها الإنسان فأولادنا أمانة في رقبتنا هنتحاسب عليه يبقى الأولاد هبة الأولاد رزق الأولاد أمانة أربعة الأولاد ابتلاء وامتحان واختبار ابتلاء وامتحان واختبار إزاي إن عطاك الله امتحان إن لم يعطك الله امتحان إن أعطاك الله وخد منك امتحان بس صعب شوية التالت ده لما يديك وياخد منك اه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء لكن كله بأجره كله بأجره ما هو لو خد منك ابنك يا بختك ليك بيه بيت في الجنة اسمه بيت الحمد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ساعتها انت في الاخر هتقول يا ريت كله كان راح وكنا خدنا بكل عيل بيت كان احسن لكن دلوقتي هتقول لا ازاي العيال ومش العيال طيب آه الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار سوره التغابن انما أم انما حصل انما اموالكم واولادكم فتنه ابتلاء وامتحان والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والله تبارك وتعالى في سورة طه يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ده ابتلاء وامتحان خلي بالك ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لكن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهر الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه سورة الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه لنبلوهم أيهم أحسن عملا طب النهاية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات كل اللي انت شايفه ده سبحان الله سبحان الله والله تبارك وتعالى يقول في سورة الكهف أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وابتلاء امتحان آه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا عد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية فيما يخصها يعني وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما سيئات معاصي أن يضيع من يعول وفي رواية أن يضيع من يقوت كفاك إثم وسيئات ومعاصي إنك تضيع عيالك تضيع عيالك تضيع العيال تطلعهم ما عندهمش دين إيه يعني أعطيهم شهادات ومعاهم شهادات طب وإيه قيمتهم يعني ما لما هينزلوا تربتهم الملائكة هتقول له مؤاخذة يا باشمهندس عايزين نسألك ثلاث أسئلة مؤاخذة يا دكتور بس دكتور إيه يا باشمهندس إيه في التربة ثلاث أسئلة من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك خلص لا مهندس ولا كنت ساكن فين ولا رصيدك كام ولا معاك سيتيزن ولا لا مفيش كلام من ده في ثلاث اسئله فايه ايه عشان ناخد بالنا بس من المعنى ان الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار يبقى تعمل معاهم اللي تقدر رضحهم الدين وقول له يا رب انا عملت اللي عليا اخر نقطه هنا قبل ما نتكلم عن بقى التربيه العمليه في الاولاد ان ساعات احنا فاهمين النقطه دي غلط ازاي يعني مثلا لو انا عملت اللي عليا وربيت عيالي تربية إسلامية ورضعتهم دين وعرفتهم الآخرة والقرآن وكل اللي انت عايز تقوله أنا عملت أقصى ما في وسعي خلاص والأولاد طلعوا برضه وحشين طب أنا مالي أنا مالي أنا استفرغت طاقتي يعني عملت اللي أقدر عليه كله محوط على العيال والدين والدين والدين وبعدين سبتهم خدوا سكة تانية أنا مالي انا مالي ما يجيش واحد يقول لي الله شايف ابن الشيخ فلان طلع بايظ اهو بتاع استنى قبل ما تقول دي اساله قول له يا شيخ انت ربيت ابنك تربيه اسلاميه اه والله وعملت اللي عليا واكتر كمان خلاص خلاص انتهت ايه انتهت كل واحد عقله في راسه بيعرف خلاص ولا هو يعني عشان ابن الشيخ لازم يروح الجنه لا والله والله ما دفع دم قلبه في الجنه ما هو شايفها حتى لو كان ابوه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدنا النبي بيقول لستنا فاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا اوعي تكوني فاكرة عشان أنا رسول الله وسيد الأولين والآخرين والكلام ده كله إنك أنت ما تعمليش وفي الآخرة تقولي أه أصل أبويا النبي لا ما عندناش دي مفيش في الإسلام دي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل كف رايح في- الكف رايح حالك الكف رايح أنت الكف رايح حالك أنت والله تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ مفيش أنساب مفيش فلان أبويا فلان وأنا عمي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما حدش هيقول للتاني تعالى ولا إيه الموضوع سورة المؤمنون وأبسط مثل في كده سيدنا نوح مع ابنه سيدنا نوح قعد يدعي الناس 950 سنة تخيل 950 سنة دعوة وما آمن معه إلا قليل وللأسف كان من ضمن الكفار ابنه لكن سيدنا نوح هيحاسب على كفر ابنه لا لأنه عمل اللي عليه عمل اللي عليه وربى ابنه تربية إسلامية ويا بني ده حتى وهو الولد قبل ما يغرق سبحان الله يقول له يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يقول له سيدنا نوح يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا ابني اسمع الكلام تعالى لا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين في ستين داهية عامل له ايه الله يا ابني تعالى يا ابني كذا يا ابني كذا لا هروح روح يلا كان من المغرقين و- وغرق ومات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ده ابني من أهلي وإن وعدك الحق وانت قلت هتنجيني أنا وأهلي وأنت أحكم الحاكمين بس أنا يعني عايز أعرف دي انت قلت يا رب هتنجيني أنا وأهلي طب ما ده ابني من أهلي أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ليس من أهلك لا لا لا اوعى دماغك تروح بعيد مش معناه انه ابن زنا لا لا لا ليس من اهلك يعني ليس على نهجك ليس على دينك يبقى مش تبعك يبقى مش تبعك احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح وفي قراءه انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ أن- بك ان اسالك ما ليس لي به- الى اخر الايات ولذلك الشاعر بيقول ايه آل النبي مين آل النبي مش احنا في التحيات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مين هم تقصد مين بآل محمد آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي آل النبي مين آل النبي مين أهل النبي أصحاب ملته اللي أمنوا بيه سواء عج عرب أو عجم يعني سواء من العرب أو من أمريكان من فرنسا من أي حتة آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لو كانوا قرايب النبي بس هم قرايبه اللي هم عمامه وخلانه وآه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب طب ما هو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى احنا لما بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على آل أبي لهب على أبو لهب المجرم الملعون لا ده مات كافر لا لا لا أمال آل النبي مين؟ أصحاب ملته اللي اتبعوا الشرع معاه الصحابة واللي واللي- ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فدي نقطة مهمة جدا لأن كتير من الناس بتغلط تقول لك شفت الداعي فلان الفلاني اه بنته طلعت مش عارف بايه وبتعمل ايه يا راجل روح انصح نفسه قبل ما ينصح الناس يروح يشوف بنته اللي مش عارف دقيقة واحدة كل كلامك هيبقى صح لو قصر في تربية أولاده لكن ما قصرش في تربية الأولاد ذنبه ايه؟ يعني عايز أقول إن كل واحد مجرد ما بيكبر وبيعقل من اللحظة دي بيبقى مكلف ملوش دعوة بأبوه بقى ولا أمه لا انا رايح فين انا خطي ايه انا مؤمن بالجنه ومؤمن بالنار نظامي فيها ايه وهكذا يبقى الاولاد زي ما قلنا نستشعر اهميتهم وهبه ورزق وامانه وابتلاء وامتحان وبعدين بنستفرغ طاقتنا معاهم طيب نبدا بتربيه الاولاد بس بركز على المعنى ما معنى تربيه الاولاد ان انا اكلهم واشربهم واجيب لهم لبس ومراتي تطبخ وتكنس وتمسح وت... لا لا لا لا دي اسمها خدمه خدمه وممكن ممكن غير مراتي تقوم بيها ممكن اجيب واحده ترضع غير مراتي مثلا يعني ممكن اجيب خدامه تخدم في البيت مثلا غير مراتي ممكن ممكن ممكن دي اسمها خدمه خدمه لكن انا بتكلم عن التربيه التربيه اللي هي ايه تنشئه الاولاد على الاسلام نرضع العيال الدين نرضعهم الدين دي المقصود بالتربيه مش ان انا اقول لك عطيتهم شهادات وجبت لهم مدرسين خصوصيين وقعدت اكلهم الغالي وس... وبعدين طلعوا ايه طيب النظام ايه عرفتهم دينهم عرفتهم اسلامهم تبدا تربيه الاولاد قبل الزواج ايه ده ازاي يعني ازاي واحد يقول لك وانا هربي عيالي قبل ما اتجوز فكرتني باللي كانت في هولندا دي, دي عاملين معاها حديث ايه امنيتك في الحياه ان انا اتجوز ويكون عندي عيال طب وحياتي ايه من الاماني قالت الحمد لله عندي عيال ان شاء الله المره الجايه اتجوز باذن الله احقق الامنيه بقى بتاعتي ان انا اتجوز يعني لا انا ما اقصدش كده اقصد ايه اقصد ان تبدا تربيتك لاولادك باختيار امهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول من حق الولد على أبيه واحد يقول لي لا أنت لخبطت هو من حق الأب على ابنه أيوة بس استنى من حق الولد على أبيه حسن اختيار أمه يعني أنا أجي في الآخرة قدام أبويا قدام الله كده وأقول له يا بابا أنت اخترت أمي على أساس إيه؟ يقول لي أنت مالك؟ لا ده حقي أنت كأب أنا أعطيتك حقك كأب بر الوالدين واتكلمنا في بر الوالدين خمس حلقات كتيرة وتقبيل الأيادي وكذا وكذا وكذا وكذا لكن حق الولد على أبيه حسن اختيار أمه جبت أمي دي إزاي يا بابا اخترتها إزاي لأن مش ممكن مش ممكن أبويا هيربيني تربية صالحة وهو جايب أمي والعياذ بالله أي كلام مش ممكن يبقى تربية صالحة إيه هو مش في دماغه حتى هو أصلا التربية لأنه هو أصلا مش متربي عشان يعمل كده يبقى فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فتبدأ تربية الأولاد قبل الزواج طيب إزاي بقى تبدأ التربية قبل الزواج وإزاي بعد الزواج ده في الحلقات القادمة إن شاء الله نتوقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أولادنا نباتا حسنا اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته